أنا هحاول بسرعة شوية أكمل السمات المختصة بقداس خميس العهد عشان نفتح فرصة لأي أسئلة إذا كانت موجودة احنا اتكلمنا ان اول حاجة هي ما يختص بصلوات التحليل في القداس الإفخارستية تاني حاجة أنه لا تقال أشية القرابين في قداس الإفخارستية في هذا اليوم دي من أهم الملامح الطقسية بحسب الطقس القديم وهي جزئية أو عنصر لترجي سقط من الطقس الحالي فتوقف القبلة المقدسة دي حتة مهمة جدا توقف القبلة المقدسة في خدمة هذا اليوم تعني توقف نداء الشماس قبلوا بعضكم بعضا وتوقف هذا النداء يعني توقف تقديم القرابين أيضا لأن القرابين التي يقدمها الشعب وهي الخبز والخمر لتكميل سر الإفخارستية لا يمكن أن تكون إلا من داخل المحبة فبعد أن يقبل الشعب بعضه بعضا بقبلة المحبة يقدم قرابينه لكي ترفع على المذبح طبعا حد هيستغرب يقول طبعا ما فيش تقديم قرابين ما فيش إفخارستية أصلا ما هي الإفخارستية هي قرابين فازاي ما فيش أشية قرابين ولكن ده هو تقليد الكنيسة المحفوظ فيها بقانون كنسي للبابا خريستوزولوس في منتصف القرن الحداشر بيقول فيه في القانون 12 لا يقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا ولا بعد قدموا على الرسم الشماس لا يقول قدموا على الرسم فمعناها ان الشعب لا يستطيع ان يقدم القرابين أو يعني مش لا يستطيع ما فيش نداء وجه إليه أن يقدم قرابينه بل الشماس بيقول فقط قفوا بخوف وإلى الشرق انظروا ننصت في الكنيسة في التقليد القديم للكنيسة أنه لا يجوز لأي واحد حضر القداس لا يجوز لأي واحد يحضر القداس إلا لو قدم قرابين ده لازم وإلا ما ينفعش يحضر فقوانين الكنيسة عشان تخفف على الفقراء قالت له لو ما كانش معاك أي قرابين تقدر تقدمها يكفي أن تصب ماء في حوض التغطية يعني واحد جاي الكنيسة ومش قادر يقدم قرابين عشان يشترك في الإفخارستية كفاية تصب ماء في حوض التغطية حوض التغطية اللي هو بعد ما المتناولين ما يتناولوا بيشربوا شوية مية اسمها ماء التغطية فحوض التغطية إن الراجل الغلبان اللي معهوش ما يدفعه عشان يقدم بيه قرابين يروح يكب شوية مية في حوض التغطية إلى هذا الحد من التدقيق كانت الكنيسة مهتمة إن كل واحد يحضر لابد أن يقدم قرابين فلما الشماس يتوقف نداؤه انه على ما فيش حاجه اسمها قدموا على الرسم او بحسب الترتيب فمحدش هيقدم قرابين ودي المره الوحيده اللي في السنه كلها لا تقدم فيها قرابين فبحسب الطقس القديم الذي ساد في الكنيسه الجامعه فإن تقديم القرابين يرتبط تماما بالقبلة المقدسة حيث يكون وقت تقديم القرابين بعدها مباشرة ولكن حيث أنه لا وجود للقبلة المقدسة في يوم خميس الكبير فلا يستطيع الشعب أن يقدم قرابينه في هذا اليوم لأن القربان لا يقبل في الكنيسة إلا من داخل المحبة وهي العادة التي ظلت مرعية في الكنيسة القبطية على مدى القرون وحتى اليوم إذ يكون تقديم القرابين بعد القبلة المقدسة في غضون القرن الرابع الميلادي وبالتحديد سنة 348 ميلادية نقلت كنيسة أورشليم القبلة المقدسة لتكون بعد تقديم القرابين وليس قبلها وهو ما حدث أيضا في كنيسة أنطاكيا في القرن الخامس الميلادي حيث تبنت كنيسة أنطاكيا طقس كنيسة أورشليم في نقل تقديم القرابين ليكون قبل القبلة المقدسة وهو نفس ما حدث أيضا في كنائس ما بين النهرين وكنائس آسيا الصغرى في غضون القرن الخامس أو السادس الميلادي تبنت كنيسة القسطنطينية عادة كنيسة أورشليم ومنها انتقلت هذه العادة إلى كل كنائس الشرق بينما ظلت الكنيسة القبطية وحدها حتى ذلك الوقت أي حتى القرن السادس الميلادي أو بعده تحفظ القبلة في موضعها الطقس القديم قبل التقدمة أي أن كنيسة الإسكندرية كانت آخر كنيسة في الشرق تغير الموضع الطقس القديم للقبلة لتكون بعد تقديم القرابين وليس قبلها ومع ذلك ظل مرد الشماس في الكنيسة القبطية محافظا على الترتيب الطقسي لهذه الجزئية من القداس الإلهي حين يبدأ النداء بالقبلة المقدسة ثم يعقبه النداء بتقديم القرابين وأما طقس كنيسة روما فقد نقل موضع القبلة المقدسة من مكانها الطقس القديم أي قبل التقدمة مباشرة حيث نقلها هذا الطقس إلى ما قبل التناول إلى ما قبل التناول من الأسرار المقدسة يعني خلوا خلوا قدموا على القرابين قبل التناول مباشرة في روما وهو اللي ده اللي عمل اللخبطة حيث تحولت الكلمة من قدموا إلى تقدموا على الرسم لأن هم بوشك على وشك التناول مباشرة وانتقل هذا التأثير الروماني إلى كنائس شمال إفريقيا وكنائس غربية أخرى وهكذا نكتشف أن البابا خريستوزولوس كان مصيبا ودقيقا غاية الدقة حين يقول في قانونه لذلك فإن البابا خريستوزولوس كان مصيبا ودقيقا غاية الدقة حين يقول في قانونه الثاني عشر السابق ذكره ويكون القداس يوم الخميس الكبير برهبة وخوف وسكون بغير تقبيل ولا مصافحة ولا بروسفرين بروسفرين اللي هي قدموا على الرسم ومن هنا تبرز لنا أهمية القوانين التي وضعها الآباء البطاركة في العصور الوسطى لأنها تقنين لطقس الكنيسة الذي ساد فيها في هذه القرون الأولى حتى القرن الحادي عشر الميلادي على أقل تقدير ولكن النقطة المهمة اللي أنا هختم بيها بقى أنه لا يخفى علينا أن توقف الشعب عن تقديم القرابين في هذا اليوم لا يتعارض مع تقديم القرابين على المذبح ممكن أن, أن, أن ترفع على المذبح ذبيحة ليست من تقديمات كل الشعب لأن هذا اليوم الوحيد اللي لا تقدم فيه قرابين البابا أثناسوس الثاني في أحد قوانينه بيقول عنوان من أجل أن الصدقة لازمة لكل أحد بيقول فيه الرب ليس محتاجا إلى قرابين ولكنه يريدنا أن نطلبه وهو لا يتعلق بالأشياء لكنه متعلق بنا فماذا نصنع بما لنا إذا لم نشارك الله فيما هو لنا فحتى لو كان واحد فقيرا مثل أرملة إيليا أو مريضا مثل المقعد الذي كان يتصدق يجب أن يكون عنده عنده ما يقدمه لله عن نفسه حتى ولو كان الذي يعطيه قليلا فإنه يكون له تذكار لأن ليس الذي يعطي الذهب للهيكل هو الذي يذكر فقط بل والذي يعطي كوز فخار أو خبزا أو قليل خمر أو وعاء للماء أو حتى الذي يملأ حوض الماء للتغطية فإن الله يذكره مثل الذي يعطي مالا كثيرا كقدرته فإلى هذا الحد كانت الكنيسة تهتم جدا بأن يقدم كل واحد من الشعب أي قرابين في خدمة القداس الإلهي اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين يعني إيه؟ يعني اذكر يا رب كل الشعب اللي حاضر الكنيسة النهاردة لأن هم كلهم قدموا هذه القرابين لكن ايه رايك واحد حاضر الكنيسه وما قدمش قرابين الذين قدموا هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم فلو كان واحد لا لم يقدم قرابين ولم يشترك في تقديمها او طلب ان تقدم من اجله يبقى كده الطلبه بدون مضمون أنا في الحقيقة هضطر أكتفي بهذا القدر عشان أفتح فرصة للأسئلة لكن كان كان قدامي من أحد الملامح الأساسية أيضا اللي هو مجمع القديسين في هذا القداس ليه ما بيش ليه مش بيذكر و ولا يقال الترحيم أيضا في خدمة هذا اليوم ولا يقال أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم أن الكنيسة تعيش في هذا اليوم الحدث الخلاصي وكأنه يحدث لأول مرة فلم يكن الصليب قد تم بعد ولم يكن دم المسيح قد أهرق بعد ومن ثم فلم يكن المسيح قد نزل بعد إلى الجحيم من قبل الصليب ليخرج منه الذين قبلوا كرازته بالخلاص لذلك توقف الكنيسة عبارة أولئك رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وبالمناسبة زي ما قلت لكم إن هي موضوع النص القبطي النص اليوناني القداس البسيلي هو الأصيل في هذه الجزئية بيقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وأهلهم لملكوت السماوات نيحهم وأهلهم لملكوت السماوات وأما نحن الغرباء إلى آخره كما أن النص القبطي للقداس البسيلي الذي نصلي به حتى اليوم يقول ما يأتي أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في ذلك الموضع النص القبطي الأصلي أما إضافة في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية واحد أضافها والناس مشيت وراه فموت المسيح على الصليب هو الذي فتح باب الفردوس وهو الذي أصعد المقبوض عليهم في الجحيم وفي ملاحظة أخيرة هقولها وهي خطأ شائع في كنائسنا اليوم هي أن القطعة التي سبق ذكرها والتي يقولها الكاهن أولئك رب الذين أخذت نفوسهم تختم دائما في كافة المخطوطات والخلاجيات بل وفي الخلاج المطبوع سنة 1902 بعبارة واهدنا إلى ملكوتك حيث يأتي بعد ذلك المرض كما كان كذلك يكون وهذا التعبير اللي هو واهدنا إلى ملكوتك لا يوجد إلا في القداس الباسيلي فقط أما قول الكاهن لكي, بها لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء إلى آخره فهي صلاة معروفة في الثلاثة قداسات المقصود أن احنا بنختم أولئك يا رب بعبارة واهدنا إلى ملكوتك أما الخطأ اللي أنا بقصده فهو أننا عندما نقلنا تعبير واهدنا إلى ملكوتك لما بعد المرض كما كان هكذا يكون فصار لهذا المرض مفهوم لترجي غير المفهوم المقصود به وكأنه يختص بالمنتقلين والأحياء كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل ويا ظهر الدهور أمين كأنه كأنه مرض مختص بالمنتقلين وفي الحقيقة مرض يختص بالله نفسه فالنص اليوناني للمرض يقول كما كان أي كما كان هو هكذا يكون وهو مرض تسبيح وتقديس لله الآب الذي هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد وحيث تمجيد الآب فهناك أيضا وبالضرورة تمجيد الابن والروح القدس لأن من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله وأيضا في قول الرب أنا والآب واحد فهو إذا مرض ختامي الأنافورة كلها في تسبيح وتمجيد الثالوث يعني كان المفروض بقى نتكلم عن التناول طقس التناول في هذا اليوم بس أنا بتهيألي إن احنا نكتفي بكده عشان ندي فرصة للأسئلة يعني. هو الهدف الهدف من المحاضرة اللي قلتها دي اللي هتخليك على طول تكتشف أي نص لترجي يتعارض مع مع ما ذكرته الآن هو بالتأكيد نص لا يدرك مفهوم قداس الإفخارستية في يوم خميس العهد فإذا كانت صلاة القسمة تذكر هذا الكلام أي بالتأكيد واحد حط صلاة قسمة بدون إدراك المضمون اللي ترجي لهذا اليوم خشية الكنيسة ممكن تكون صلاة قسمة عامة لأي يوم لكن إذا كان خصصها بخميس العهد فده بيؤكد أن هو مش مدرك للمضمون اللي ترجي لهذا اليوم ولا سيما أنه بيقول أولئك الراقدين ومنيحهم ده معناها أنه مش فاهم الموضوع وأنا قصدي من الكلام ده إيه؟ أن خلينا بعد كده أنا مش أنا مش قصدي من الكلام إن أنا أغير عمري ما كنت بقصد من الكلام إن أنا بقول أنا بقول كده عشان نغير لا أنا بقول كده عشان أبقى أنا وأنا بصلي أبقى فاهم إن دي كده مش مضبوطة لكن برضه بصليها مش من حقي أغيرها لكن في فرق بين واحد فاهم إن دي كده خشت مش مكانها وواحد بيقولها وخلاص لحد ما يجي الميعاد اللي تتقنن فيه هذه الأمور اتفضل يا ايوه
لكن في يوم الخميس العام لما بنيجي احنا في اخر قطعه اليوز بنقول نزل الجحيم من قبل الصليب وقام من الاموات هل ده بيمكن التناسب او التناغم الاحساس الروحي والتدين برضه تفضل كده عشان
آه مش عارف هذا السؤال لم يخطر على ذهني من قبل فمش عارف هل النص بتاع القداس في المنطقة دي كان بيشيل نزل إلى الجحيم دي عايزة واحد يبحث بقى بحث دقيق جدا هل بيقول نزل إلى الجحيم وقام من بين الأموات كانت موجودة ولا مش موجودة أنا مش عارف اتفضل المعلم صادق سلمني في الحتة دي أقول حتة لغرغوري أتيت إلى الزفاف
يا اه علم سيد عطله يعني تشيل دي من هنا تحطها تحط مكانها الجرجوري هديتها للذبح ما بتقالش فيها وقاما وبدأ.
اه شفت مثلا حاجه زي كده مثلا علم شايف سيد عطله فواضح ان في حد عنده آه، فكره انه ما بيقولهاش فيحل المشكله بكده دي برضه حاجه انا ما اول مره اعرفها
وبرضه في نفس ال- السياق آه، دراسة القدس المجيد في آخر الروابط الأساسية للكتاب الذي يذكر عنكم عن الجاهلي نوع من عمر الخطايا هذا التعامل إليه. آه، برضه نفس السؤال يكون يعني في نفس السؤال في نفس الاتجاه يعني برضه آه، مفيش منطقة الخارج لما كيف عم يوصل معك ولا هل نعم عشان الله الذي عارف بما سيكون مثلا نحط دي مرة على مشروع القدس المجيد.
نفس السؤال بتاع ابونا يعني دلوقتي واضح من الكلام بتاعنا ان احنا لما شلنا جزء من ال من ال من ال من صلب الانافوره في اجزاء اخرى ما اتشالتش ليه؟ ده نفس السؤال بتاع ابونا ابونا حل المشكله بتاعت الجزء الاولاني انه في احد المعلمين كان قال له كده يبدو ان دي حاجه أصل متوارثه حد يعني كان مش عاوز يقولها فحل محلها الغرغوري لكن دي برضه يمكن حد في مره قبلك يقولها لك او حاجه أنا مش عارف لكن في النهايه آه، المضمون اللي ترجي القديم هو ده أبونا حبيبي آه، فكرة الدراسة بتاعتك آه، أو أو البحث إحنا بس عندنا ثلاث مناهج في ثلاث مناهج أنا ما أعرفش هل الدراسة بتغطي في الثلاث مناهج ولا الكلام لما بنقول في الخليجية كان بيحصل كذا كان مقصود بيها الدرس التفتي هو زي ما سألت قبل كده الكورلوس والدرس التفتي أنا ما أعرفش ده كان إيه. آه، التطبيق بتاعنا ممكن ما يكونش مظبوط لأن في حاجات لازم نشوفها مختلفة عن الدرس التفتي ايوه هو ال- اللي انا بقصده هو القداسات الثلاثه القبطي ال- المرقصي والبسيري والكر- والغرغوري مفيش فرق بينهم الا في حاجات آه، يعني صلب القداس هو ملخص صلب اي قداس هو تذكار ال- الخليقه والسقوط والتجسد والنزول الى الجحيم والقيام من بين الاموات هو ده صلب القداس الناس المرقصي بيتميز بطقس خاص بيه طقس قبطي بيحط الاواشي في البدايه والتقديس في النهايه البسيل والغرغوري طقس مش قبطي بيحط الاواشي في الاخر والتقديس في البدايه ده الفرق البسيط فكل ما نقوله عن الب- عن البسيلي بنقوله عشان احنا تعودنا على ده كتير لكن ينطبق على اي قداس
قلنا برضه عن موضوع رحمة الله في ال- بعد الاستدعاء كل ظهور ربنا لما نقصنا سنة اليوم أو بل الثاني هل آه، يعني ما- بالنسبة لذلك التحليل دي حاجة خاصة في يوم خميس العام فقط ولا تنطبق على الأسبوع الإسلامي كله؟
لا خميس الاحد فقط خميس العام فقط. لا ده ما ما تروحش تقابلونا في القطعة بتاعت الباقي سامحني سامحني التحليل حسب القوانين الكنسية انه ملغي في الجمعة العظيمة في اسبوع العام الجمعة العظيمة.
في الخ- لا في الجمعة دي يعني اسبوع قصدي أسبوع.
اسبوع كله يعني أخذ اعترافات غير تحديد ده شيء
مش صح مش طقس مش مظبوط مش طقس كنيسة مركزة حياتها كلها في آه، أحداث المسيح بتصلي طول النهار كنيسة بتصلي طول النهار أصل برضه أنا بحس يعني إن التحليل وال- والاعتراف وكده ما هوش عملية روتينية أسبوعية يعني ممكن الإنسان بيعترف وياخد حل من أب اعترافه إنه بيعترف كل مثلا حسب الظروف كل واحد غير التاني ممكن بعد بعد شهر بعد يقول بعد اسبوعين يعني ما هياش قانون انه لازم قبل ما يخش يتناول النهارده لازم يعترف طالما هو له اب اعتراف بيمارس معاه اعترافه بانتظام فالاب بيديله حل انه يتناول حتى لو ما قابلوش المره دي لكن احنا نكلبش الناس انه لو ما اعترفش دلوقتي واخد التحليل مني على راسه ما يتناولش طب ما انت كده نلغي بنلغي تحليل الكنيسه العام اللي بيتقال على كل الناس يعني هنا لما بيكون لي سيناريو انه انه حد من صلوات اسبوع الكلام انها صلوات مختلفه جدا آه.
قرر انه يتوب و- و- ويعني حد- حاسس ده بقى كتير ما اعترفش يعني حاسس انه لا ابونا ومن اخص قلبه عن الكتاب يعني أعتقد إن يعني مش عارف يعني سيدنا دي حاجة شاذة يعني ممكن اللي سمعها يعني هو يعني انا اعتقد ان في فرق بين زي ما قلنا قال بالنسبه للخبز
آه، حاجه بتتعلق بالطبخ وحاجه وحاجه بتتعلق بالممارسه يعني لو احنا بقى ظبطنا الكلام ده وقلنا كلمه محسنه بالخطايا مش هتتقال في اي حاجه في اي قضاء الواحد يقولها طبعا بقى صعب لكن انا بتكلم عن الطبخ كده يعني الطبخ بي- بيعيش الانسان في المناسبه أيوه
فبيديله الم- يعني هو من جهه المغفره حصل مفيش مانع تصوير مش لسه متصوين ان هو هيدوم لكن الضغط الضغط بيعيشنا مع الحدث أيوه ففي فرق بين الضغط بيعيشني مع الحدث وبين ان انا اخدها بقى اطبقها على كل حاجه واعتبر ان لسه المسيح آه، زي ما اتكلمنا في السنه دي يقول لك عيد القيامه المسلمين هيقوموا المسيح الناس قاعده بتشوف المسيح حر الله لكن لكن الضغط بيعيشني في الحدث مش معنى كده ان المسيح لسه ما قالش مم.
ففي فرق بين واحد جاي عشان في في زوجته وفي فرق بين ما نقوم به في الطقس فما نقدرش نطبق الكلام اللي هو موجود في الطقس في كل شيء موجود في حياه الواحد واكبر دليل المثل بتاع المثل بتاع الفقراء او مثلا لو قلنا مثلا ما فيش قرابين افرض واحد مثلا جاي يوم خميس العهد مثلا يشيل الصناديق مثلا من الكنائس
دي خطية عندك الفهم
وبين التطبيق لو احنا خدنا الكلام ده وبين التطبيق في كل حاجه في حياتنا هتبقى العمليه صعبه قوي ان احنا نطبق حاجه ف... ف- لكن طبعا مهم قوي ان احنا يعني نفهم وحده لانه يعني النقطه اللي انا هقولها نقطه مهمه بالنسبه لطبيعه قداس خليج العالم لانه من ضمن الحاجات اللي احنا كنا يعني في المجمع اتكلمنا فيها او حصل بالنسبه يطالب في التوزيع نقول ايه و- و- وهل نقول الساعه الحادي عشر ولا ما نقولهاش آه، في التوزيع لا ازاي النقطه الجوهريه ان لو انت جيت طبقت كل حاجه على قداس خميس العهد مش هينفع انك انت تتكلم على وضع خاص زي ما بنقول انك بتوازن ما بين حاجتين بتوازن ما بين الحدث نفسه الحدث يوم خميس العهد وبين ايضا انه هدف اسبوع الاعلام ان هو بيعيشك أيوه في إن لسه ما في انتظار خلاص الهدف فحصل نوع من التوازن في في هذا الهدف كله مم.
أنا ليا تعليق على موضوع بخشية القرابين إيه، كان كان معتادين إن هم يدخ- في لما اتقال شخص بخشية القرابين يدخلوا القرابين جوه فكان قداسة البابا الشرطة كان نفسه كان ضد الفكرة دي دخلوها جوه في المسبح يعني آه. وكان بيقول يعني كان رأي فيها يمكن أنا تأكدت هذا الرأي لما سمعت الشرح بتاع مرة. كان بيقول إن ربط هذه الكوشية بالقربين اللي هي بتتقدم هو ربط خاطئ لأن بتتكلم عن السطور وأواني المسرح ويعني يعني بتتكلم على القرابين وجها صح لكن حصرها على ان القرابين اللي هي يعني احنا قايلينها دلوقتي ده هو ده الحصر غير دقيق
صح طبعا الكلام ده في الشرح بتاع النهارده ده تاكد هذا الكلام انه الكنيسه مقدمه للقرابين اللي هي القرابين القداس لكن ما فيش تخصيص قرابين طب انا ما بقولش انكم ما تقولوش تخصيص قرابين احنا اتفقنا ان احنا هنمشي زي ما احنا لكن يعني مفهوم الفضل ان ان انه ما فيش تقديمات في هذا اليوم فضرب تخصيص القرابين بالتقديمات العامه أيوة.
مش بالنسبة لقبال القداس والدليل انه في القداس في نهاية الأواشر وفي القرابين اللي هي اللي هي الشيء الصغيره ايوه يعني ما بتتشالش ايوه كمان برضو يعني انا آه، يعني انا اؤيد فكره ان ابقاء يعني فكره ال- الاستاذ اللي ما بيتغيرش حتى مع التغير والحدث يخلينا نحتفظ ايضا حتى في بعض الكلمات زي مثلا ونزل الى الجحيم الجبل الصليب طبعا ممكن يكون معانا هذه الكلمات آه، يعني عشان تقولوا حاجه في لا ابدا دي بس بالنسبه لي يعني لكن انا كانه كان ممكن ارفض مظله كله خروجه لا يمكن فكرة العلم مرتبطة بالموضوع ده يعني يوم ما أنا تبع ابني قاعد معايا عشرات سنين هو اللي مد- مسلمني اللحن لا يعني انا اقول اتجه الى ال- اللي أنا ده ما فيهاش عشان- ما فيهاش تنازل إلى الجحيم ولا القيامة فقال لي دي الحتة دي تتناسب مع إن إحنا قانون الإيمان بنوقفه لغاية كذا ونعمله لغاية كذا فقال يستحسن تقول الحتة دي بس قانون الايمان لازم خلاص الكامل لا يعني قصدي اقول اشاره لحكايه التغييرات كان هو كان ت- ت- ت- فكرته اشاره لان الاسبوع الاعلام والناس خميس العهد له له هاي.
يعني وضع خاص مم.
فقال يستحسن تقول الحته دي اللي ما فيهاش حكايه القيامه هاي.
نزل الجحيم ماشيه يعني هو- وهي ما مش مجرد اتيت اهل الزكاه وتخلص وبعد كده اخذ خلقا على الأرض.
هو بمناسبة حاضر يعني بمناسبة أنا طلعت عليه من السيوف من هاي.
قصدي من من يوم ما تلات بمناسبة موضوع قانون الإيمان آه، مكتوب في كتاب ال- دلال أسبوع الآلام إنك أنت بتيجي في قانون الإيمان تيجي تقول آه، تقف كل كل مرحلة تقف وتكمل اللي بعديها وبعدين عرفت إن المجمع المقدس أخذ قرار إنه يتقال كاملا لما دورت في المخطوطات وجدت إن الكنيسة كانت ماشية على هذه التقسيم مجموعة كنائس بتعمل كده ومجموعة أخرى بتعمل كده يعني في مجموعة بتصلي قانون الإيمان كامل ومجموعة بت بت بتقسمه فكانوا تقسيم قدام موجودين آه، في الكنيسة فدلال ده اللي أنا بقوله باستمرار إن الدلال المطبوع راح مختار حاجة راح اتثبتت إنما لو كان ذكر الحاجتين ما كانش فيه مشكلة اتفضل يا أبو.
أنا كنت سألت قلت لك في وقت الاستراحة على الطيبة اللي بتقولها الآن خميس العهد أصل ما وقام الحقايا وإن ده ما بيفرش الحقايا وإن عكس كلام الكتاب المقدس وقلت لك جاوبتني عليه بس كان في الاستراحة أنا حاسس إنه ال- بقية الآباء يسمعوا الإجابة بتاعت قلت لك الحتة دي جت
هو حصل حصل خلط ما بين قد- اللقانات الثلاثة لقان الخ- الخميس العهد ولقان الرسل ولقان الغطاس بيحصل خلط يعني بمنتهى البساطة انه بيتنقل من هنا يتحط هنا والعكس فلو ذكرنا في قداس لقان خميس العهد ماء لغفران الخطايا احنا متفقين ان مفيش في هذا ال- مفيش تحليل هذا اليوم أنا عملت بحث آه، قريب كنت عرضته على رهبان الدير عن قداس الغطاس مثلا اللي احنا بنصليه حاليا ده كان صلاة للقديس أو للبطريرك سوفرونيوس بطريرك أورشليم في القرن السادس كان بيصليها على الماء طقس بيزنطي صرف والطقس ده اتاخد اتنقل عند الأقباط فالخلط اللي بيحصل ما بين ما هو قبطي وما هو بيزنطي هو اللي بيتسبب في بعض التداخلات لذلك أي حاجة تخطر على بالنا تخص آه، ما اللي أنا قلته النهاردة فيما يختص بال- بالأصول الليتورجية لل- لل- لطقس خميس العهد يحتاج دايما إلى قبل أي إجابة يعني مثلا أنا اتكلمت النهاردة عن لقان خميس العهد كلام عام لكن لو لقان خميس العهد اتعملت له دراسة كنسية مقننة على مستوى آه، بحث ليتورجي كامل هيستوجب الرجوع لكثير جدا من المخطوطات هيستوجب الرجوع لنصوص قبطية صعيدي وقبطية بحيري وهكذا مش بساطة مش ببساطة أقدر أقول إن دي أشيلها دي أحطها مش ببساطة دي تدخلات على مدى مئات السنين يصعب جدا فكها بكلمة فالدراسة أو البحث هو الفيصل في هذه الأمور اتفضل يا ابونا
مش عشان هو يحكم هذا التحريم هذا التحريم يتقال معناه انت تتبع على مقام مقام الاموال بس هي عشان تناسب التحريم يعني عشان تناسب التحريم نفسه واحنا بنقول على حسب الشغل لكن انا متهيألي ان الكلام قلت في الكلام زي ان هو في بالانس ما بين بس الخميس العام ان هو ده قدام طب ما نقدرش في حاجات ما نقدرش ما نقولهاش هو ده قدام هو المسيح عن طريق الاجل ففي حاجات اساسيه لازم تتقال ما نقدرش نعمل منها حاجه بس الكلام
أنا مش معت- أنا مش معترض بس كل اللي بقوله إيش- لو كان قداس خميس العهد آه، قداس آه، قداس آه، متكامل على بعضه ليه جم عند منطقة أولئك يا رب شالوها ربما تكون عشان خاصة بالتذكارات القديسين جايز يعني إذا كنا إذا ح- إذا كنا هنقول أن أولئك القطعة بتاعت أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم شلناها لأنها خاصة بتذكارات القديسين دي بس دي بس هي اللي اتشالت ما تشالش حاجة تانية فده ما يستوجبش ان انا كل حاجة فيها قيامة وفيها نزول جحيم اشيلها نعم ايوه اللي هي تذكارات القديسين يعني دي عشان تبقى حاجة آه، بصفة من بصفة دايمة في كل ال- طقس هذا اليوم ما بيعنيش ان احنا لازم آه، كل حاجة فيها قيامة أو فيها نزول للجحيم مش ما بيعنيش كده ال- يعني أنا الكلام اللي أنا بقوله لما اتسألت قلت أنا مش عارف دي مش عارفها ودي يهمني جدا إن إحنا يعني لما كنت أسأل أي حد أقول له السؤال الفلاني إيه رأيك في السؤال روح جاوب على طول إيه رأيك في السؤال الفلاني روح مجاوب قلت له طب أنت ع- يا إخوانا لما تيجوا تجاوبوا تقولوا الآبائنا قالوا إيه تراثنا القديم كان بيقول إيه فما ينفعش ناخد أي أمر ونقطع فيه لمجرد إن ده رأيي الشخصي ما ينفعش فدي نقط رفيعة جدا ال- الإجابة عنها تستوجب آه، دراسة آه، متأنية احنا كنا معكم موضوع هذا الماء وفاما القصاير او ما او ما احنا نعتبر القصاير كمين يعني احنا ما شفناش على مستوى الكنيسه والانجيل والتقديم ان الماء ممكن يغفر الخطايا إحنا عارفين كل الخطايا بتغفر يا اما من خلال الرجوع الاعتراف من خلال الافرازيه او من خلال آه، سر مسح المنظر واذا كان آه، قطعت الطريق الأخرى لها. والثلاثة من استحقاقات المسيح ومن خلال استحقاقات المسيح إنما أنا لا أصلي على مية وهو يكفر الخطايا يعني أنا شايف الموضوع ده محتاج شوية بحث بالظبط كده ولكن النص الليتورجي بيقول كده فانا بأؤمن بيه لحد ما ابحث النص الليتورجي اللي قدامي بيقول ان هذه الصلاه على هذا الماء تجعل من هذا الماء واسطه لغفران الخطايا طب انا لسه هتناول يعني انا انا انا اما هو غفر لي خطاياي في الافعال المايت اللي انا ما انا هتناول لسه بعد كده عشان يتغفر خطاياي ده موضوع بيحتاج إلى دراسة بحث ما أقدرش أجاوب عليه بكلمة ما ينفعش
معلش يعني طب في المعمودية بيقول قال في كتاب مقدس قال الرسول آه، قم واغسل خطاياك اعتمد واغسل خطاياك
أيوة كانت- طب ما ميت المعمودية بتغسل خطاياك.
ماء المعمودية ماء المعمودية يغ يغفر الخطايا وي- ويلد إنسان جديدا لله دي مية المعمودية هو قصد أبونا في السؤال بتاعه إن ماء الل- الماء اللقان يقم- يعمل كده إذا كانت مية المعمودية بتعمل كده يبقى مية اللقان تعمل كده أنا بقول أنا طالما بصلي نص ليتورجي لازم ألتزم بيه وأؤمن بيه وأ- و- و- وأمارسه على على ما هو مكتوب لحد ما نشوف دي جت منين وليه ومين دخلها وكده يعني. انا اخرتكم انا عارف النهارده وما كانش واجب اخركم كده
اسمكم جميعا بنشكر أبونا سناسيوس على تعبه ومحبته وزي ما قلنا ان يعني المحاضرات دي طبعا المادة الدسمة اللي فيها تشجعنا احنا اكتر ان احنا ندرس و... ونهتم ايضا بالتدقيق في كل رأي يتقال يعني ابونا في ما تضاع محبته بعض الاسئلة انا ما اقدرش اجاوب انا لسه ما درستهاش رغم كل الدراسات الضخمة اللي هو عملها دي لكن مع هذا برضه في نقط فبرضه بنفس الكلام بالنسبة للطقس انه ممكن حاجات يعني واحد في في تأمله ممكن يوصل إلى نتيجة أو يطلع برأي من هنا أو يطلع برأي من هنا لكن كل ما تبقى في دراسة يعني مدققة كل ما يكون يعني مؤثر ويمكن من أهم الحاجات اللي احنا نقدر نطلع بيها النهاردة هو انه باب الدراسات الطقسية باب ضخم ومجال رحب محتاج إلى شغل كتير ويعني يا ريت ان احنا برضو نشجع هذا الأمر لحد من الآباء يحب يتعمق أكتر لو في برضه من أولاد الكنيسة مهتمين بالطقس يتعمقوا أكتر فكل ما تتكون مجموعة سواء يعني ما بين في, في الآباء وهبان أو الكهنة أو الخدام اللي احنا يعني نأمل ان يبقى في دراسات منظمة نحن لطقسنا وتاريخه ونقدر ان احنا نشوف الحاجات اللي هي اضيفت وزي المفهوم المعنى الليتورجي اللي الطقس عايز ينقله والإضافات اللي جات اللي ممكن ما تخليش المعنى ده هو ده اللي باين بالنسبة لنا زي ما سمعنا يعني من أمثلة ذكرها أبونا أثناسيوس لأنه في الآخر الطقس يعني أمر مهم من جهة انه ينقل لينا المفهوم اللي اللاهوتي والخلاصي اللي احنا نعيش فيه اكتر منه يعني مجموعة حاجات يعني بنلتزم بيها لمجرد ان احنا يعني بنتممها عشان كده مهم اول واحد دايما يفهم يعني ايه مفهوم الطقس وايه المعنى لهذا الشيء وايه اللي الرسالة اللي بينقلها هذا الطقس لينا مفهوم الليتوجيات بوجه بوجه عام وطبعا توعية الناس كمان عشان كده احنا يعني طلبنا برضه من ابونا اثناسيوس مش بس يكون حديثه قاصر على الاباء لكن ايضا يكون هناك حديث مناسب ايضا للشعب من خلال الاجتماعات القادمه يعني من خلال بكره مثلا في لقائه مع اجتماع الشباب العربي هنا ايضا يا ريت يعني احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على بكره يوم السبت في يوم روحي بالنسبه للشمامسه وللخدام فارجو انه شجع يعني هم يجوا في سان موريس يوم يوم السبت تبتدي الساعه 9 القداس وبعد كده ممكن تكون في محاضره او اثنين ايضا علشان خاطر فرصه ايضا للخدام وللشمامسه بالذات ان هم يتعرفوا على الطقس وان شاء الله يبقى في عشيه زي ما قلنا يوم السبت في كنيسه القديس مقيوس ابو سفين والقداس يوم الاحد برضه فرصه للشعب في خلال القداس في كنيسه القديس اثناسيوس وان كان ايضا في لقاء بالنسبه لقناه لوجوس يبقى فرصه للشعب اكتر انه يبقى فيه توعيه من جهه الطقس واهميته بالذات السمات الاساسيه للطقس القدسي طبعا كنا نتمنى ان الزيارة تطول يا ابونا بس احنا عارفين طبعا ان احنا ابونا جايين في فترة الصوم الكبير فترة الصوم الكبير دي يعني صعب السفر فيها بالنسبة لأي أب راهب لكن حسينا انه طقس الاسبوع الالام وبالذات الخميس العهد من الحاجات المهمه ان احنا نسمعها واحنا في فتره الصوم الكبير واحنا بنستعد ليها فيكون الموضوع ماشي مع الجو اللي احنا موجودين فيه. بعد ما نختم في بعض الهدايا توزع عليكم لكل الموجودين والاباء برضه بتوع الشهر ده. احنا متعودين دايما ان الاباء اللي اترسموا في الشهر اللي احنا فيه احنا في شهر ايه النهارده في مارس لو في حد اترسم في مارس بنديله تذكار يعني هدية زائد طبعا كل الآباء وبنشكر كنيسة ماري يوحنا على استضافتهم لهذا اللقاء الآباء الكهنة والشعب والناس اللي تعبوا تحت في إعداد الطعام لينا اتفضلوا نصلي
Naszego lęgowa, naszego pęczońca, Jezus Weresu, Leje Bonem
محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شاكت وعطيته فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الله فليكون مع جميعكم نشكر برضه أبونا أتنسل على الكتب اللي جابها لنا أهدانا مجموعة من الكتب اللي اتوزعت عليكم هدية لأبونا تنسل